يقول يوم القيامة يا محمد يا محمد أدركني أقول له إني لا أملك لك من الله شيئا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، انهيار برج التجارة العالمي في أمريكا آه، حدث لا يمكن أبدا العالم ينساه آه، آه، الناس اللي عملت العملية دي هي دورت على آه، آه، العمود الفولاذ اللي مبني عليه أصلا هذا البناء الكبير الضخم وقالت كان لابد ان احنا نسيح هذا العمود العمود ده لو ساح هتكون النتيجه ان البناء كله هيقع فهم بالفعل خدوا الطيارات وطلعوا بطياره وضربوا في عمود الفولاذ اللي مبني عليه اصلا برج التجاره العالمي فكانت النتيجه هي لحظات والبناء كله انهار آه، المثال ده هو عامل بالظبط زي الانسان اللي بياكل حرام بنى بناء من الايمان عالي جدا بطاعته لربنا سبحانه وتعالى وعبادته وقربه من ربنا سبحانه وتعالى بس المشكله ان المال الحرام هو عامل زي الطياره اللي لما انفجرت سيحت العمود الفولاذ البناء وقع هكذا ايضا الايمان الايمان دايما بينهار باكل الانسان للحرام إيه اذا كان إيه الايمان عندنا هو الحفاظ على القلب والحفاظ على الجوارح فالمال الحرام مشكلته انه بيدمر القلب وبيدمر الجوارح واقوى دليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات في اخر الحديث قال النبي كلمه جميله جدا الا ان في الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الحافظ ابن رجب بيعلق رحمه الله وبيقول ايه العلاقه بين اكل الحلال اللي في اول الحديث وبين القلب قال ان القلب بالفعل بيتغير وبيسود وفي بعض الاوقات بيموت مع اكل الانسان للحرام دي مشكله دايما المال الحرام مشكله المال الحرام دايما اللي بياكل الانسان انه حاجه من اتنين يا اما يترفع بيه فوق جدا عند ربنا اذا كان المال ده حلال واتحط في حلال او والعياذ بالله بينهار في جهنم في اسوا المنازل اذا كان المال ده من حرام او جابه من حرام انما الدنيا لاربعه نفر ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم عبد اتاه الله المال والعلم فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا باعلى المنازل بقى في منزله عاليه قوي عند ربنا سبحانه وتعالى لان جاب ماله من حلال وحط المال في حلال طب والتاني التاني برضه نفس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه ورجل آتاه الله المال ولم يؤته العلم فلا يعلم لله فيه حقه ولا يصل به رحمه فهذا بأسفل المنازل واحد فوق في أعلى الجنة واحد تحت خالص نفس المعنى ده النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم من الأيام خرج للسوق فنادى على التجار وقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا طب فين الإيمان وفين الطاعة وفين العبادة لا ما عادش لها لازمة خلاص إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا فقالوا يا رسول الله أوليس قد أحل الله البيع وحرم الربا قال بلى ولكنهم يتكلمون فيكذبون ويحلفون فيحنثون مالهم بيبقى جاي من حرام فكانت النتيجة يوم القيامة هو مبعوث مع الفجار قارن الحديث ده مع الحديث الثاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عرفت ايه العلاقه ما بين المال وما بين الايمان كل ما كان الانسان مكسبه من حلال وانفاقه في الحلال بتكون النتيجه بيكون في اعظم المنازل عند ربنا سبحانه وتعالى اما الانسان اللي بيجيب المال من حرام او بينفقه من حرام خلاص هي دي الضربات القاضيه للايمان في قلب الانسان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خير دينكم الورع واذا كان الايمان بيبنى بالعباده وبناء الايمان بيبقى مبني دايما بالعباده والطاعه للناس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كن ورعا تكن اعبد الناس ومعنى الورع ان الانسان منا يكف عن الحرام بس للاسف في ناس مش واخده بالها قد ايه المال الحرام بيضرب ضربات قاتله في الايمان هضرب ليكم مثال في يوم من الايام واحد من الصحابه داخل السوق وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم واحد معاه شاه عايز يبيعها فواحد بيقول له بيع لي الشاه دي بدرهمين قال لا والله لا ابيعها الا بثلاثه دراهم هو حلف يمين كاذبه علشان يبيع السلعه لا والله لا ابيعها الا بثلاثه دراهم آه، اخسر انا لو بعتها كده اخسر كانت النتيجه الراجل مشى فالبايع نادى عليه وقال له طب تعالى تعالى خذها بدرهمين فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه هكذا وقال سبحان الله باع اخرته بدنياه باع اخرته علشان الدنيا بتاعته هي دي مشكله دايما المال الحرام هي الضربات القاسمه اللي بتضرب في قلب الانسان حتى وان كان المال ده قليل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق الا حرم الله عليه الجنه وادخله الله عز وجل النار او اوجب له النار قالوا يا رسول الله وان كان عود اراك قال وان كان عود اراك اخضر ولو كان في يوم من الايام هو عود اراك اخضر عود سواك اخضر يعني لا يستخدم اصلا اوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنه هي دي مشكله المال الحرام المال الحرام طعنات في صلب الايمان هي دي المشكله دايما اللي كتير من الناس مش واخدين بالهم منها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قال لا ياتين على الناس زمان لا يبالي الرجل امن حلال اخذ ام من حرام انما الانسان منا لما يعرف ان بالفعل الايمان ده لا ينمو ولا يعلو ولا يزيد الا باكل الحلال هيراعي الانسان كل جنيه في يوم من الايام خده اكتر الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصصها في القران وهلكت مع الهالكين بسبب ضياع ايمانها باكل الحرام وبسبب اكلها للحرام هي الناس بالفعل اللي اكلت حرام يعني بصوا معايا القص في القران قوم شعيب الناس دي انزل الله عز وجل عليها العقوبات وانزل الله عليها العذاب علشان كانت بتغش الموازين ربنا ارسل نبي من عنده سبحانه وتعالى عشان يقول لهم اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين هلكوا بعث الله عز وجل عذابا شديدا عليهم اصحاب الجنه اللي في يوم من الايام قالوا احنا اولى من الفقير مش هندي للفقير الاموال فكانت النتيجه فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم قارون هلك مع الهالكين فخسفنا به وبداره الارض ليه ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بغى عليهم هنا كان بيحتكر السلع وفي روايه اخرى لبعض اهل التفسير انه كان لا يؤدي الزكاه هلك مع الهالكين ليه خلاص هو المال الحرام طعن في صلب الايمان فهلك هذا الانسان اصحاب السبت هلكوا مع الهالكين مسخهم الله تبارك وتعالى قرده اكل الحرام التحايل على شرع الله علشان في يوم من الايام يعني يعني كان عايز يزود الربح بتاعه شويه هي دي المشكله يوم القيامه اهل الايمان اللي حصلوا ايمان صالح في الدنيا ماشيين مع بعض في الاخره مبعوثين مع بعض انما الناس اللي اكلت حرام بالغش وغير ذلك دول برضه مع بعض ليه مش مع المؤمنين اصل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام مر على على تاجر في السوق وهو حاطط بضاعه كده من فوق شكلها حلو ومن تحت اصابها المطر خلاص باظت واوشكت على ان هي تبوظ بقى خلاص فالنبي بيضرب بايديه من تحت كده فلقى البضاعه من تحت مش كويسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب الطعام هلا بينت للناس حط السليم في جهه والمعيوب او اللي بايظ في جهه من غشنا فليس منا يوم القيامه مش يكون محشور مع المؤمنين ابدا ده بقى حاله تاني ان التجار هم الفجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتير من الناس بيظن انه اكل الحرام هيكون سبب للسعاده انت واهم لا خالص المال الحرام دايما بيكون سبب لتعاسه الانسان في الدنيا ولتعاسه الانسان في الاخره النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع التجار اللي بيقعدوا يحلفوا ايمانات كتيره جدا وهم كذابين فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم واليمين الفجره اللي بيقعد يحلف وهو كذاب واليمين الفجره تدع الديار بلاقع يعني ايه تدع الديار بلاقع معناها اي خراب تدع الديار خراب بعض اهل العلم قال تدع الديار بلاقع خرابها بهلاك اهلها ان الناس دي ذات نفسها ماتت ابتليت بالسرطانات ابتليت بالامراض فخلاص ضاعت وهلكت وبعضهم قالوا لا لا ده هي بتكون سبب لخراب لانه خد مال انسان في يوم من الايام بغير وجه حق المال الحرام مدمر للايمان مدمر للايمان مدمر لدنيا الانسان ومدمر لاخره الانسان اللي في يوم من الايام ما اداش لاخته حقها من الميراث في الارض وقال ارض فلان ما تروحش لزوج اختي ما تروحش لحد بره فمنع اخته من الميراث تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الا من غصب شبرا من ارض في يوم من الايام خد شبر ارض بغير وجه حق إلا إلا طوقه يوم القيامة في سبع أراضين ومعنى الحديث كما في رواية تانية إلا كلفه الله يوم القيامة أن يحفر هذا الشبر إلى سابع أرض حتى إذا كان في الأرض السفلى انطبقت عليه الأرض بكل طبقاتها هلك هذا الإنسان بسبب أنه في يوم من الأيام أكل حرام نظرا لأن الإيمان بيتأثر جدا بالأكل المتعلق بالمال الحرام أو غير ذلك كان السلف حريصين جدا ان هم ياخدوا بالهم لان هم عارفين هم هيقفوا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه وهيتسالوا عن المال وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. عبد الله بن المبارك في رحله من رحلات العلم سافر للشام فاستلف من واحد صاحبه قلم بعد ما خلص رحله طلب العلم راجع مره تانية الى بلاده وهو في العراق افتكر ان هو كان واخد قلم من واحد صاحبه. خلاص بقى يا عم ده قلم مش مشكله رجع مره تانية عبد الله بن المبارك من العراق ووصل للشام علشان يرد الألم صحابي الكريم بيقول أنا في يوم من الأيام صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في مسجد قباء وإحنا راجعين مرينا على البقيع فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أف لك أف لك أف لك قال فوقفت فنظر النبي إلي وقال أسرع أسرع فبيقول لما قربنا المسجد سألت النبي فقلت له يا رسول الله أنزل فيها شيء أنا أخطأت في حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن مررت على قبر رجل غل بردة من الغنائم فقبره مشتعل عليه نارا قبره مولع بيه أصل في يوم من الأيام سرق حاجة بغير وجه حق خدوا بالكم من المال الحرام فأكتر حاجة تغضب ربنا المال الحرام أكتر حاجة تعرض الإنسان لعقوبات ربنا المال الحرام إذا ظهر الزنا والربا في أمة فقد أحلوا أنفسهم عقاب الله أكتر حاجة تعرض الإنسان يوم القيامة ألا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم المال الحرام أكتر حاجة تمنعك من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة المال الحرام وأكتر حاجة تمنعك منك إنك تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إنك في يوم من الأيام تكون أكلت حرام لا ألفين أحدكم كلام النبي يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة يقول يوم القيامة يا محمد يا محمد أدركني أقول لك أقول له إني لا أملك لك من الله شيئا أنت شايل على كتفك المال الحرام اللي أنت أكلته في الدنيا المال الحرام بيضرب في صلب الإيمان وبيفسد على الإنسان دنيته وبيفسد على الإنسان آخرته أطم مطعمك تكن مجاب الدعوة أطم مطعمك يعلو إيمانك ويزداد إيمانك ويبقى صرح كبير جوه قلبك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغرس في قلبي وإياكم حب الحلال والسعي على الحلال وإنفاق هذا الحلال في مرضاته سبحانه وأسأله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم الحرام بكل صوره إنه على كل شيء قدير هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم